العفوية في موقف وخلاص لشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا فاتلك فرخة ابدأ قرب ابدأ قرب مهما عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز جيش العسرة طبعا من اسمه باين ان ده وقت عسرة والمسلمين معهمش الامكانيات ان هم يجهزوا جيش عشان خاطر هذه المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ان هو يحفز الناس ويخطب في الناس عشان يتصدقوا وينفقوا في سبيل الله لتجهيز هذا الجيش ومن الناس اللي كانوا قاعدين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وتأثر تأثر شديد وقام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علي مئة بعير بأقتابها وأحلاسها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا يعني مئة بعير لا كتير جدا ومجهزين كمان حاجة كويسة بعد كده قعد كمل النبي صلى الله عليه وسلم في التحفيز فقام مرة تانية سيدنا عثمان وقال علي مئة بعير مية اللي فاتت ومية جديدة كمان بأقتابها وأحلاسها النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا جدا وكمل بعد كده في التحفيز شوية وقام مرة تالتة وقال علي ثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان جدا جدا 300 بعير مجهزين وبعد كده بدأ الناس ده يتصدق وده يتصدق وده يتصدق وراح سيدنا عثمان ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم معاه ألف دينار نثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دينار ألف دينار متخيلين الرقم في الوقت ده ألف دينار حطهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذه النفقة العظيمة قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم سبحان الله في حاجات في الإسلام ما بتتكررش زي إن احنا نقول مثلا مين أول واحد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دي ما فيش واحد واتنين ده أول رجل أول امرأة السيدة خديجة أول مثلا حد لما أسلم أعز الإسلام عمر بن الخطاب طيب مين اللي جهز جيش العسرة عثمان بن عفان حاجة كده ما بتتكررش سبحان الله عثمان بن عفان كان فاهم يعني ايه فلوس اولا لازم بس نبقى فاهمين ان عثمان بن عفان مستوى اجتماعي اجتماعي عالي قوي عالي قوي قوي قوي عالي قوي ابن ناس قوي يعني حاجه كبيره جدا ده واحد اتنين فلوس بقى يعني يعني فلوس احنا بنتكلم عن حد مش غني يا جماعه لا خالص لازم نبقى فاهمين سيدنا عثمان بن عفان فين هو ثري جدا يعني هو غني قوي قوي بس من الندرة النادرة ان انت تلاقي في المستوى والطبقة الاجتماعية دي وطبقة الغنى دي حد زي عثمان بن عفان حد فاهم الغنى حد فاهم هو معاه فلوس ليه وبيعمل بيها ايه شوف سبحان الله سيدنا عثمان بيقول ايه ان الله انما اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخره ولم يعطكم الدنيا لتركنوا إليها وإن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى هو كان بيفكر كده هو كان شايف إن الدنيا جاية لنا ليه عشان نعملها كده مطية عشان خاطر ندوس عليها ونوصل بيها عشان خاطر نتزود بيها بس مش عشان خاطر بقى نعمل ونعمل و... نعمل في حدود المباح والمتاح المباح الغير مشغل والمتاح الغير مرهق إنما أفضل عايش في الطرف الطرف الطرف الطرف اللي يعطلني لا سيدنا عثمان بن عفان كان فاهم ده انتوا عارفين أنا عارف إن كلامي مش هيكون مرضي لناس كتير بس أنا هقول ده الفقر الفقر في مشكلة انه بيضغط على اصحاب النفوس الضعيفه فممكن ممكن يسبب عقده لو الواحد نفسيته ضعيفه انما لو نفسيته مش ضعيفه هيتعايش مع المستوى بتاعه وممكن لو نفسيته قويه يتحداه عشان خاطر كده تلاقوا ساعات مثلا حد يعني مستواه المادي والاجتماعي قليل جدا جدا وخد نوبل عمل حاجه عظيمه جدا جدا ليه هو عنده روح تح- تحدي عالي قوي هو عنده منافسه يعني نفسه طواقه كده فلما كان قليل م- ال- المستوى المادي القليل ده ما خلاهوش حد قليل قصاد نفسه لا تحدى ده ممكن حاجه كبيره او تعايش معاه او سبب له عقده دي انواع طيب المستوى العالي قوي اخباره ايه عند الناس او اغلب الناس الا من رحم الله بيخلي الواحد آم، جلده ناعم آه، ناعم قوي يعني soft يعني soft قوي تمام لدرجه ان هو اي خربوش صغير يعني يوجعه قوي هو قوي يا قوي يعني يوجعه قوي قوي ف- فمفيش مقاومه هو عايش مفيش مقاومه يعني لما حب ياكل اكل لما حب يشرب شرب لما حب يدخل احسن كليه دخل لما حب يجيب عربيه جاب لما آه لما حب اتجوز آه ولما زهق طلق ولما آه آه حب آه ولما اتخرج اشتغل ولما اتاخر في الكليه شغله مستنيه ولما ولما الحياه ده يعمل ايه ده يخلي عضله الاراده بتاعه الانسان ما تتدربش على ان هي تقفش فتلاقي ده الش- الشخص ده لو اتحط في موقف صعب في حياته احيانا بيوصل ان هو قليل الحيله مش عارف يعمل ايه م- مش عارف ليه هو ما اتدربش على المشاكل ما ما اتدربش على ان هو يواجه صعوبات م- ما عندوش ده طيب هل ده هيعمل له عقده لا مش هيعمل له عقده بس هيعمل له رفاهيه زايده عن الحد لدرجه ان هو لو اتحط في العقده وفي المشكله ممكن ما يعرفش يتصرف طيب مين الطبقه اللي ممكن تكون آه، محظوظه شويه ان هي ما عندهاش مشاكل دي ولا مشاكل دي الطبقه المتوسطه تمام وبرده في نفس الموضوع لو في نفس طواقه ممكن تعمل حاجه ولو هو مسالم هيفضل موجود ولو كان لو كانت نفسيته ضعيفه لما يتحط في مشاكل برده هتعمل له عقده عادي يعني فكله مختبر الفقير مختبر بالفقر والغني مختبر بالغنى وكمان اللي في الطبقه المتوسطه مختبر بهذا الامر بس فعلا نادر ان انت تلاقي حد عنده روح التحدي والسمو والعلو والديانه الغير مشروطه في الطبقه دي معلش حتى لما بيكون في ديانه كتير الا من رحم الله الا من رحم الله الا من رحم الله عشان محدش يزعل بس و- و- ونبقى ما نعملش كده ايه يعني بلوك كده و- و- وما افهمش انا بقول لا واحده واحده الا من رحم الله تمام ما بيبقاش عنده الموضوع ده انما عاده او كتير من الناس بيكون الامر عندهم مشروط اللي هو انا هلتزم بالدين لو في كذا كذا هو مش بيقولها بالطريقه دي بس ده اللي بيكون حاصل لما تلاقي بقى واحد زي عثمان بن عفان غني جدا غني جدا جدا بس في نفس الوقت هو فاهم ان فلوسه دي هو مش عايش عشانها لا ده عايش عشان يستخدمها في طاعة الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا حسد إلا في اثنتين منهم ورجل آتاه الله مالا فسلطه إيه؟ اتسلط على هلكته في الحق أنا كل ما أقرأ الحديث ده يعني إيه على واحد متسلط على الهلكة المال بتاعه بس فين في الحق هو ده هو ده ده اللي فهم قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهم دي فهم إن هو المفترض إن هو يدي ويدي ويدي ويدي لأنه باع باع نفسه وباع فلوسه والتمن لا التمن كبير جدا التمن كان الجنة الله عز وجل قالها بشكل مباشر في القرآن وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أنت مأمور إن أنت تنفق وما ينفعش تركن للدنيا ما ينفعش تبقى قاعد مشغول بالفلوس إيه، تبقى صعبانة عليك كده وانت بتطلعها يا عم مش هتتفقر اللي أكرمك وغناك يغني تاني بص لسيدنا عثمان اتعلم من سيدنا عثمان المال كان تحت رجليه مش في قلبه خلي معاك فلوس بس افهم دي عايز شهادة زي دي لازم تبقى مدرك مدرك مكانك ومدرك انت عايز توصل لها ازاي طيب اعمل كده ازاي ثلاث حاجات عايز تكون من اصحاب هذه النفسية عايز تكون بجد من اصحاب هذه الشهادة اعمل حاجة عظيمة بهذا الامر اعمل حاجة عظيمة من الاعمال الصالحة خليك صاحب نفقة كبيرة خليك صاحب عمل صالح ضخم اعمل ده لو تقدر اعمله على فكرة في ناس ما تقدرش بس في ناس تقدر اعمله طيب اعمله ازاي واحد ان انت تحب ربنا سبحانه وتعالى قوي مش هتعرف تعمل كده الا لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى قوي ليه لان حبك لله هو اللي هيخليك تتجاوز عقبة الدنيا وان انت لا تركن اليها ابن القيم بيقول كلام جميل قوي يقول لك ايه للمحب يعني قال لك ايثار محابه الانسان اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ده اخباره ايه بيعمل ايه او بيوصل للموضوع ده ازاي ايثار محابه محب الله عز وجل على محابك ان انت تقدم اللي هو بيحبه على اللي انت بتحبه عند غلبات الهوى لما تلاقي نفسك كده غلبك وعايز تحوش انا هطلع عايز تنام لا انا هقوم اصلي عايز تكسل لا انا هقوم اعمل العمل الصالح إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى إن أنت حتى لو الموضوع ده فوق وكبير قوي تفضل تعافر وتعافر وتعافر لغاية ما توصل فحب ربنا سبحانه وتعالى يوصلك طيب ده واحد اتنين فهم مزرعة الدنيا انت جاي الدنيا ليه تعبد ربنا سبحانه وتعالى افهم دي طيب عندك فلوس اه اعبد ربنا بيها عندك سلطة اه اعبد ربنا بيها عندك عيلة وحسب ونسب اعبد ربنا بيهم عندك آه بيت اعبد ربنا بيه عندك اولاد اعبد ربنا بيهم عندك زوجة اعبد ربنا بيها عندك اي حاجة اعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها لان انت جاي عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى اصلا اصلا افهم دي قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أنت في الدنيا في مزرعة عمال تزرع تزرع تزرع تزرع تزرع ازرع والحصاد هناك ازرع وفي الآخر هتشوف حاجة تفرحك طيب رقم اتنين ان انت تفهم مزرعة الدنيا ثلاثة والأخيرة تفضيل الآخرة على الدنيا انت بتزرع طيب وعايز الثمرة دلوقتي لا مش شرط خلي بالك سيدنا عثمان يعني تصدق ايه 100 بعير في 100 في 100 معلش بعير ده اللي هو الجمل ها هو الجمل وانت بتسمعني دلوقتي اقفل الفيديو لو ينفع تقفله او لو انت بتتفرج على اي مكان امسك التليفون واكتب ثمن البعير بكام تمام لقيت الثمن اطلع بره الحاجه اللي انت بتدور فيها خش على الكالكوليتر اضرب بقى الرقم ده في 300 ده لسه ده لسه التجهيز بس ده الرقم كده بس بعد كده شوف بقى ألف ألف دينار ذهب طب هو الدينار كام جرام كام جرام أربعة وربع طب هو الجرام بكام اضرب بقى أربعة وربع في ألف يعني أربعة آلاف ميتين وخمسين جرام والجرام بكام ده اللي سيدنا عثمان تصدق بيه والله قول لي بقى خد ايه ولا حاجة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هي دي افهم بقى قول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى إن في الآخر في آخرة وهي الأبقى هي الأفضل هي الأحسن اوعى تنسى هذا الأمر حب ربنا سبحانه وتعالى افهم مزرعة الدنيا وفضل الآخرة على الدنيا طيب ممكن واحد يجي يقول لك لا استنى انت هتقفل الحلقه واستنى انا مش زيه انا معيش كل ده انا عايز ابقى برضه صاحب هذه الشهاده وعايز يعني اخد كده ان انا اعمل عمل عظيم وانفق نفقه عظيمه بس انا معيش كل ده اعمل ايه خلاص راحت عليا لا ما راحتش عليك ما راحتش قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم واحد مع درهمين طلع نصهم درهم واحد والتاني معاه مليون درهم طلع مئة ألف درهم مين اللي سبق ده ليه عشان خاطر ده طلع نص فلوسه أقول لك حاجة تانية بلاش نص فلوسك النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح صحيح يعني إيه؟ يعني صحتك كويسة يعني لسه تأمل حياة ومتعة و... صحيح إيه؟ شحيح ليه؟ عشان بتحوش تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني إيه؟ في مستوى مادي اللي هو في النص ده اللي هو أنا مش فقير بس مش غني قوي بس هي بتلعب يعني جايه يعني في فلوس بدات تيجي فواضح كده ان انا بعلى بعلى بعلى بعلى بعلى دلوقتي بس لسه ما بقتش غني لدرجه ان انا امن من الفقر تماما لا انا لسه برضو ايه بطلع بس قريب من ان انا اكون معيش فلوس طيب الوضع ده اخباره ايه هو ده تخشى الفقر وتامل الغنى تخشى الفقر لانك لسه طالع منه وتامل الغنى لانك عمال تزيد فلما تكون هتتصدق وانت صحيح وشحيح وتخشى الفقر وتأمل الغنى لما تتصدق في الحال ده ده أعظم الصدقات دي أفضل الصدقات ده الأجر الكبير تعرف تعملها؟ والله تعرف تعرف بس عايزة واحد شايف ربنا سبحانه وتعالى قدامه بيحبه وعايز يروح له ثلاث حاجات اتنين فهم مزرعة الدنيا ثلاثة هو بجد قدم الآخرة على الدنيا يا رب يعن على نفسنا ويا رب يجعلنا فرج للناس ويرزقنا الإنفاق في سبيل الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله
كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مش بعيد وأنا بسلك فرقة يبدأ قرب يبدأ قرب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يا